أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يبارك في جميع الأخوات وأن يحفظهن بحفظه الذي لا يرام ويكلأهن بعينه التي لا تنام وأن يحفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جملهن بزينة الإسلام وحلية الالتزام واجعلهن من أحب عبادك لك اللهم وثبتهن في زمان الفتن فاحفظهن أن يفتن أو يفتن اللهم لا تزغ قلوبهن بعد إذ هديتهن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أختاه عايز في البداية أسألك سؤال مهم جدا يعني إيه ملتزمة بجد سؤال صار من الأهمية بمكان محتاجين في زمن تزل فيه الأقدام بعد ثبوتها إن احنا نسأل يعني إيه ملتزمة الملتزمة هي المحجبة المنتقبة التي آثرت الستر والعفاف أكيد اللي بتعمل كده ربنا يحفظها ويكرمها لكن الظاهر وحده ما ينفعش انه يقيم الايمان الظاهر لازم يبقى ليه تأثير في الباطن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم وكان مالك بن دينار يقول ولا تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي إنما هو للخلق وشك ومظهرك وانقابك وحجابك ده قدام الناس ويدع الباطن الذي هو لله إنما اللي جوه قلبك ده بتاع ربنا من هنا لا يكفي بطبيعة الحال ان احنا نكتفي بالظاهر احنا بنقول الاتنين لحسن ساعة ما بنقول كده الناس بتفهم غلط تقول يعني ايوه نصلح جوانا وبعد كده يبقى يجي لا الاتنين معا ادخلوا في السلم كافة الدين كل واحد حجاب علم عمل حسن خلق يبقى لازم نبص وبينك وبين نفسك كده هتلاقي خلل في جانب من الجوانب دي الظاهر جيد ولا هتلاقي اللي بتلبس برضه حجاب زينة في نفسه والعبايات المطرزة والنقاب السعودي اللي محدد للعين بشكل معين واللي كذا وكذا وكذا هل الظاهر انت بجد ملتزمة فيه التزام حقيقي طب كويس ان شاء الله كذلك العلم بقى اخبارك ايه يعني الملتزمة في تصورك هي اللي بتحب ربنا وبتحب دين ربنا وبتلتزم بشرع ربنا في كل تصرفاتها طب قولي لي هي فين فين اللي فاهمة وعارفة وتعلمت دينها صح اغلب طالبات العلم لا تغادر الشبر الأول ممكن تلاقيها حافظة أجزاء كثيرة من القرآن ممكن تكون ختم القرآن ممكن تكون مخلصة عدة متون وكتب في العلم لكن لا أثر لهذا العلم في أخلاقها تلاقيها جدولة على طول تجادل تلاقيها عندها مراء تلاقيها تهرف بما لا تعرف حافظة كلمتين رايحة جاية بيهم وعملها وتصرفاتها وسلوكياتها بتفضحها إنما أثر العلم النافع أن يزيد المرء قربا وخشية وتواضع ابن مسعود كان يقول والأثر في صفة الصفوة ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية وكان مالك بن دينار يقول تلقى الرجل وما يلحن حرفة ممكن تجيبي أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما تتكلم في الدعوة لما النهاردة تخوض في أي مسألة من المسائل اللي هي عارفاها لا تخطئ في كلمة وعمله كله لحن وعملها كله تعبان تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله كله لحن يا أختاه فين خلق العلم فين آداب المتعلمة لو العلم سيورثك المراء والجدل لو العلم هيورثك الكبر والغرور لو العلم هيورثك حب الظهور يبقى أنهي علم ده يبقى مش الملتزمة هي طالبة العلم الإمام مالك كان له تلميذ يدعى عبد الرحمن بن القاسم المصري الإمام النووي في مقدمة المجموع يقول نقلا عن عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191 من الهجرة يقول خدمت الإمام مالك عشرين سنة كان منها ثماني عشرة سنة في تعليم الأدب وأخذت منه العلم في سنتين الإمام مالك نفسه كان يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم ما نفع وعمل به هو ده العلم الذي ينبغي أن تنشده طالبة العلم العلم اللي يسيب الأثر ده الإمام الشافعي كان يقول قال للإمام مالك يا محمد اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا انت النهاردة لما واحد عايز يعمل خبز قد ايه دقيق وقد ايه ملح قد ايه هو الاكثر والملح هيحط منه يعني ربما حاجة بسيطة جدا هو ده لما يبقى القلب طاهر ويدخل فيه العلم هو ده العلم اللي بيرسخ وهو ده العلم اللي يجيب اثره طب هي مين الملتزمة احنا اتفقنا ادي الظاهر حجاب طب العلم طب العمل الملتزمة هي دي ايوه الصوامة القوامة العابدة اللي ليها ورد بالليل والنهار اللي بتلهج بذكر الله تقرأ القرآن لكن برضو مش هي دي الملتزمة ازاي ايوه اصل العبادة وحدها من غير علم فتنة عظيمة قال سفيان الثوري والاثر عنه في حلية الاولياء كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ما هو عبادة على غير هدى طريقة الضالين هو كده يبقى ما ينفعش عبادة بس من غير ما الإنسان يكون مأسس نفسه بعلم نافع ينتفع به علشان يمشي على بصيرة الملتزمة هي الداعية إلى الله اللي تنشر الخير في الأرض اللي تحمل هم الإسلام وتحمل قضيته آه ده كده دي من أعظم الأعمال لكن الخوف ان يكون الكلام ده اي حد بتشتغل في الدعوة تبقى عارفة الكلام ده كويس انه يكون مع الغفلة عن النفس مع عدم الاهتمام بتعلم العلم مع عدم الاهتمام بترويض النفس بالعبادة والتحلي بالاخلاق الحسنة شوف الحديث اللي يرعب ده حديث رواه البيهقي وحسنه الالباني قال صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار كلما قرضت وفت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك سلم يا رب الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به يبقى الواحد لو اشتغل بالدعوة على حسابه وبقى هو الشمعة اللي بتقيد للناس وبتحرق نفسها والجسر اللي بيعبر به إلى الجنة ويهوى به في النار تبقى مصيبة امال مين الملتزمة لا هي دي ولا هي دي ولا هي دي مين الملتزمة قلنا قبل كده الملتزمة هي المتزنة اللي عندها رصيد من العلم كافي اللي العلم ده نور لبصيرتها علم في القلب قبل العقل علم بيزودها قرب عندها حال مع ربنا لها أوراد ثابتة من نوافل وقرآن وذكر وصيام وقيام عندها دور دعوي إيجابي ومن قبل ده كله بيغلف هذا الالتزام خلق حسن أيوة الملتزمة هي الخلوقة اللي بيظهر أثر العلم والعبادة في تصرفاتها وفي سلوكياتها هي دي المهذبة المؤدبة اللي اتربت في مدرسة النبوة التربية الإيمانية الصحيحة عشان كده عايز من النهاردة نبتدي سلسلة أخلاق الأخت الملتزمة عايز نتربى على معاني الالتزام الحقيقية من خلال هذه السلسلة لأن الشكوى المرة في عالم الملتزمين إخوة وأخوات صارت من سوء الخلق من آثار رواسب الجاهلية في حياة كل واحد مننا وانت ازاي هتقابلي ربنا بالقلب ده اللي مليان رواسب بتظهر اثرها في تصرفاتك وفي سلوكياتك وفي اخلاقك ازاي هتقابلي ربنا وانت رصيدك في الاخلاق ضعيف تعالي نحط نوايانا بين يدي هذه السلسلة نجدد ايماننا نغير من انفسنا نتربى في مدرسة الايمان اول نية ان احنا محتاجين نتخلق بهذه الاخلاق امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى رقم واحد الامتثال ربنا قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال عبد الله بن الزبير امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس يبقى لازم نتخلق بهذه الأخلاق يبقى ربنا أمرنا أن احنا نكون على أخلاق حسنة اتنين طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني يبقى أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة ما نفسكيش ربنا يحبك كنا نقول كده دايما لو ربنا حبك هتخلص كل مشاكلك يمكن انت عندك آفة ويمكن تقولي لي انا بحاول اخلص من راسب الجاهلية ده بقالي فترات وبعمل اوراد وبجتهد في العلم وبحضر دروس وبعمل واسوي وقلبي فيه مشكلة اعمل ايه ده بيتداوى ببلسم الحب بلسم حب الله ما نفسكيش ربنا يحبك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني يقول أحب عباد الله إلى الله أظن ما فيش بعد كده بقى تبقي من أحب العباد مش بس تبقي من المصطفيات عند ربنا سبحانه وتعالى تبقي من المؤمنات بمعنى كلمة الإيمان لا لا لا تبقي من صفوة الناس عند ربنا تبقي من أحب عباد الله إلى الله أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا رابع حاجة وما نفسكيش تبقى في رفقة النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ما نفسكيش انك تبلغي حب النبي محمد بجد سيبك من الكلام عايزة توصلي للمرحلة دي وتوصلي للدرجة والمنزلة العظيمة دي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني إن من أحبكم إلي كفاية دي تبقي حبيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أدي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا يوم القيامة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا خامس نية أن تبلغ الجنة من أعظم أسباب دخول الجنة بعد تقوى الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وحسن إسناده الشيخ سليم الهلالي في كتاب مكارم الأخلاق يبقى من أعظم أسباب دخول الجنة حسن الخلق سادس حاجة عايزة تثبتي على الطريق عايزة ايمانك يبقى صلب مش كل شوية انتكاسات وفتور والكيرف فوق وشوية وتحت شوية والخط البياني متذبذب عايزة توصلي لمرحلة كمال الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني يقول أكمل المؤمنين إيمانا أيوة يا أخت لما تسمعي حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آه أول ما أنت تيجي تسمعي كده يعني الكاملات من النساء قلة جدا جدا وتسمعي الحديث ده ده يولد عندك الرغبة ان انت تبقي من الصفوة ان انت تبقي ممن كمل من النساء اللي هم قليل جدا اللي هم امثال آسية بنت مزاحم وامثال مريم ابنة عمران اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا كان عكرمة والاثر في الحلية يقول لكل شيء اساس واساس الاسلام الخلق الحسن وسيبك انت بقى من قصة انه دي انتقبت قبل دي ودي حضرت دروس قبل دي ودي حفظت لها ايتين قبل دي مش هو ده التفاضل ابن القيم بيقول الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين هي دي اللي فوق اللي اخلاقها احسن هي دي اللي اعلى هي دي اللي في المنزلة العظمى والفضلة فعشان كده سادس حاجة قلنا كمال دينك بحسن خلقك سابع حاجة عايزة تثقل الموازين يوم تخف الموازين يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق يعني أنت ممكن تبسمك في وجه أختك يكون أعظم من قيام ليلة مثلا ممكن والله عفوك عمن ظلمك يكون أثوب من انك مثلا تعتكفي شهر مثلا مثلا يعني شهر في الحرم والله ممكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان حسن الخلق من اعظم العبادات ودي تمن حاجة قال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم حديث رواه ابو داود وصححه الالباني شوفي المنزلة عظيمة قد ايه تبقي من خير الناس من صفوة الناس قال صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احاسنكم اخلاقا والحديث في الصحيحين تبلغي خير الاعمال لما النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد في مسنده وابن ماجه باسناد صحيح لما قيل له ما خير ما اعطي الانسان احسن حاجة الواحد يرزقها ايه الكنز الثمين اللي يبقى عند الواحد فقال صلى الله عليه وسلم خلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما أقول لك على حاجة سهلة أوي وخفيفة عليك بس تقيلة أوي أوي عند ربنا فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما والحديث رواه البزار في كشف الأستار وحسنه الألباني حسن الخلق من الفضائل أيضا أنه سبب لتأييد الله لك ونصرته إياك يلي بتقولي عندي مشاكل في البيت يلي بتقولي انا بحضر الدروس بالعافية ومن وراهم يلي بتقولي انا لغاية النهاردة بجاهد علشان خاطر البس النقاب يلي بتقولي انا عندي مشاكل مع زوجي علشان خاطر امشي في طريق الالتزام ده يلي بتقولي احنا انتكسنا يلي بتقولي المعاني دي كلها قد فقدت تأييد الله ونصرته فمن اعظم اسباب نصرة الله للعبد ان يرزق الخلق الحسن قال صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة لما نزل عليه الوحي لما دخل وقال زملوني دثروني قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انت بتعمل حاجات خير كتير واللي يرزق الخلق الحسن ده ربنا ما يضيعوش ابدا فيلي فقد المعنى ده في حياتك والله مفتاح نصر الله لك من ان تتحلي بخلق حسن برضو من فوائد حسن الخلق انه يعينك في دينك يثبتك وفي نفس الوقت قلنا هو بيبقى من اسباب النصرة من اعظم المعينات على الطريق لما نيجي في السكة كده بنقول ساعات خلاص البنزين بيكون شطب ومحتاجين نموم من تاني فعايزين اعانة جديدة عايزين طاقة دفع جديدة من اعظم هذه الطاقات في الطريق حسن الخلق ابن سيرين والاثر في الحلية كان يقول كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين ويلي بتشتكي من ان بينك وبين ربنا حاجة مش عارفة ايه هي بس حاسة انها مسببة قطع للصلة بينك وبين ربنا حاسة ان ربنا غضبان عليكي انك عملتي حاجة مش مخلية الطريق سالك حتى تحفظي من عذاب الله قال سفيان الثوري كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب والأثر أيضا في الحلية الأسباب دي كلها والفوائد العظيمة دي كلها والنوايا دي كلها علشان نحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى بين يدي هذه السلسلة أن نتخلق بالخلق الحسن شوفي يا أختاه أنا أرى أن هناك صفتين وخلقين لا ينبغي بحال ألا تتحلى بهما الأخت الملتزمة يعني لما نقول ملتزمة ونتكلم عن أخلاق الملتزمات لازم يبقى فيهم صفتان يحبهم الله ورسوله الصفة الأولى خلق الإسلام الحياء والصفة الثانية الذل والانكسار لله العزيز الغفار الذل الباعث على الطاعة والامتثال لأمر الله الذل والخضوع والانقياد اللي هو معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى ما تبقاش ملتزمة بحق اللي ما فيهاش الصفتين دول فعشان كده عايزين نبتدي من أول صفة النهاردة ونتكلم عن الحياء ازاي تبقي اخت ملتزمة متحلاة بهذه الصفة العظيمة والخلق الأعظم خلق الحياء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال الحياء خير كله وفي الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه فمن أعظم الأخلاق بلا شك ومن أعظم أخلاق الإسلام بلا ريب خلق الحياء اولا الحياء ده صفة من صفات ربنا وانت ملتزمة وربانية وبتتعلمي اسماء وصفات والمفروض يكون ليكي حظ في اسم الله الحيي ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة علشان تحصي اسم الله الحيي لازم تبقي متحلى بهذه الصفة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني يقول إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا والله محتاجين نستحي لما نسمع الحديث ده ده يخلص كل حاجة أنا عايز أقولها ربنا بيستحي منك وانتي لا تستحي منه ربنا بيستحي منك انت انه يرد ايديكي من غير ما يديكي حاجة وانت لا تستحي ان تعصيه وتخالفي امره ويبقى سمتك وسلوكياتك وتصرفاتك ما تقولش ان ده دين والتزام ابدا اوعي تكبري اوعي تقولي ليه كده يعني ليه انت داخل فينا شمال هو مين قال ان احنا لا نستحي من الله طيب احنا هنقول مظاهر كثيرة جدا احنا واقعين فيها للأسف الشديد وشوفوا الكلام ده يتماشى مع خلق الإسلام الحياء ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل الحياء فقال الحياء من الإيمان عايزة إيمانك يزيد عايزة تحصلي شعبة من أعظم شعب الإيمان عليك بالحياء قال والإيمان في الجنة والبذاء خدي بالك من الكلمة دي كويس عشان هنقول إن من مظاهر للأسف قلة الحياء الفحش في الكلام اللي بعض البنات والأخوات بتقع فيه وهي لا تدري قال والبذاء أو بالفتح والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وفي بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال والبذاء من النفاق فيبقى صفة الملتزمة المؤمنة أنها حيية إنما صفة المنافقين وصفة العصاة الجرأة اللي بتصل أحيانا إلى حد الوقاحة لكن لأن في حاجات كتير اجتماعيا بقينا نتذوقها عادي يعني وبنمشيها ومفيش مشكلة فما بقتش تفرق معانا بعض التصرفات السيئة اللي بنقع فيها ونحن لا ندري قال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر يبقى علامة إيمانك علامة التزامك إنك تزيدي في الحياء اللي بتتخلق بهذا الخلق الحسن تبقى امتثلت لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وهو من هو كان أشد حياء من العذراء في خدرها النهاردة ما بقاش فيه حتى العذراء في خدرها دي ما بقاش فيها حياء حتى فاللي تتأسى به صلى الله عليه وسلم يبقى حاذت قصب السبق بلا شك الحياء واخده بالك من الحياة فاللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بانها ترزق خلق الحياء يبقى ده دليل على حياة قلبها عشان كده عايز اقارن ما بين حياء السلف وحياء الاخوات تعالي شوفي كده المواقف اللي ذكرت عن بعض سلفنا الصالح اللي تمثل حياء المؤمنة بحق الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها جاب لها عبد يكون ليها فطبعا يجوز أنها تنكشف له لأنه ده بقى ملكها قال وكان على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها عندها ملحفة كده بس ما بتوصلش انها توصل لغاية رجليها فتيجي تداري من اول رأسها تنكشف رجلها فاذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعها هذا قال لها انه ليس عليك بأس انما انا ابوك وهذا غلامك شوفي الحيية قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام غلامها اللي هو بتاعها اصلا اللي يجوز انها تبقى متكشفة امامه بما يصح ان تتكشف به امام المحارم لكن هي حريصة انه لا يظهر منها شيء حياؤها رضوان الله تعالى عنها وامنا عائشة المرأة المؤمنة النقية التقية روى الامام احمد وصححه الالباني أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر فكانت تدخل الحجرة وتبقى واضعة الثوب يبقى تكشف شعرها ولا حاجة وتقول والدي وزوجي ودول يعني في عداد الموتى فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر هذا تصنعه مع موتى أمال مع الأحياء يبقى إيه الحال انظري إلى الحياء بمعنى الكلمة فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها روى الإمام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها بيعة النساء فمن جملة بيعة النساء إيه؟ ألا يشركن ولا يزنين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ده وضعت يدها على رأسها حياء إنها تسمع الكلمة دي بس يا نهار أبيض قالت فيما بينها وبين نفسها أو تزني الحرة معقول حد يعمل حاجة زي كده انت بتبايعني على ايه فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذا فبايعها هو ده مش النهاردة عادي ان يحصل في بعض المجتمعات من رواسب الجاهلية انها تبتدي تحكي اللي بيحصل في البيوت وممكن تتكلم عن بعض الاشياء اللي تخدش الحياء اللي ما ينفعش تيجي على لسان امرأة مسلمة فضلا عن ملتزمة فتخوض في اشياء من الباطل ده باي حال من الاحوال يبقى تصرف امرأة مسلمة ازاي انها ممكن تخوض في مثل هذا الكلام الفاحش احيانا احنا عملنا استبيان ببعض مظاهر السيئة في حياة الملتزمات المعاصرات في هذا الجانب احدى الاخوات بعتت تقول كان الاول الناس بيعملوا حساب للحجاب والنقاب دلوقتي احنا خلينا النقاب شيء هين قوي في نظر الناس وانا اقول ووالله هذه التصرفات من البعض صد عن سبيل الله والله يقول فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ربنا في مفتتح سورة محمد قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا دول يا أختاه مش اللي كفروا بالله وأشركوا بالله بس لفظ الكفر يحتمل المعنيين معنى كفر الجحود ومعنى الكفر بالله سبحانه وتعالى معنى كفر النعمة وهو أنت النهاردة لما ربنا يمن عليك بالالتزام فما تصونيش النعمة دي ويبقى للأسف الشديد تصرفاتك تحمل المعنى ده الصد عن سبيل الله يقولوا لو كان الالتزام ده فيه خير ما كانوش يعملوا كده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم عشان كده العمل ما بيبقاش ليه أثر عشان كده انت مغترة بشوية حاجات بيضيعها والله وبياكل حسناتك وبياكل رصيدك الخلق السيء ده لما النهاردة عندنا اللي بترقق صوتها وبتتكلم باسلوب لا يتناسب مع حياة اخت مسلمة سواء في التليفون سواء في التعامل في الاسواق وفي غيرها فتخضع بالقول والله يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا لما النهاردة تبقى شكوى مرة يقولها الأزواج ويقولها الأهالي ويقولها الناس في الشارع إن الأخوات بترفع صوتها بطريقة لا تتناسب مع وقار الأخت المسلمة الصفة الأساسية من صفات الأخت أن تستحي أن يسمع أحد صوتها دايما صوتها يبقى واطي مش تمشي تضحك بصوت عالي في الشارع ومعلية صوتها واللي رايح واللي جاي سامع في اخوات بيقعدوا ياكلوا في مطاعم واختلاط واغاني وفوق ده كله يبقوا معليين صوتهم والناس حواليهم سامعين ده يبقى اسمه ايه ده والفقهاء ذكروا في مواضع كثيرة ان المرأة لا يشرع لها ان ترفع صوتها بحضرة الاجانب فمن ذلك قالوا ما ينفعش ترفع صوتها عند الأذان والإقامة والقراءة والتلبية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج العج السج رفع الصوت بالتلبية يجي يقول لك إلا المرأة لا ترفع صوتها ليه أمن للفتنة قالوا لأن صوتها فتنة خصوصا الشابة الجصاص في كتاب أحكام القرآن لما ذكر قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضربة الخلخال فيها نهي راح قال في ذلك دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت الخلخال صوتها هي أشد فتنة يبقى الأخت بقى تمشي في الشارع وعادي خالص إيه ده الناس آه، خدوا بالهم والله ما خدتش بالي خالص ما خدتش بالي إيه بس والله أنا رأيت بعيني رأسي أشياء يندى لها جبين كنا مرة خارجين من الدرس والأخت معاها سيارة ومسكت السايس بقى اديته الموشح ما شاء الله لا قوة إلا- ولسه خارجة من الدرس يعني انا قاعد اضرب نفسي انا بقى بالنعال ايه ده بقى اللي كانت بتحضره جوه يعني اول بتاع ايه ده وازاي وبتاع لا حول ولا قوه الا بالله اتعلمت فين دي ما ينفعش ترفعي صوتك كده هذا لا يتناسب مع حياء المراه ناهيك عن اخوات يخوضن في كلام فاحش لا يجوز وعادات جاهليه لما يقولوا في الاستبيان ان واحده حاطه صوره جوزها على الموبايل فالاخت تقول لها ايه ده ده زوجك ما شاء الله ده كلام ده ينفع ايه الكلام اللي على الالسنه ده لما تقعد تخوض في اسرار البيوت واسرار الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها وتنشر سره النهارده التساهل في مخاطبه الرجال الاجانب الاصل ان المراه تبتعد قدر الاستطاعه عن مخاطبه غير محارمها الا اذا دعت الضروره والحاجه الماسه انها تتكلم واحده هتضطر تنزل تشتري حاجه فهتقول للراجل هات لي كذا واحده عايزه فتوى دلوقتي علشان خاطر هيترتب عليها كذا فهتضطر ترفع سماعه التليفون واحده مضطره انها تتعلم كلمه انها تعمل عمل معين فلازم تتكلم انما الاصل انها لا تتحدث الا مع محارمها انما النهارده تلاقيها جريئه الاخت بتتكلم مع الرجال في الاسواق عادي جدا وبدون حدود وبخضوع في القول او تتكلم مع بعض البائعين براحتها خالص احدى الاخوات بتقول الرجال في المحل بيهزروا معانا عادي سواقين التكاسي والجرسونات بيهزروا معانا عادي والامر ده ان دل على شيء فانما يدل على ان احنا جعلنا الرجال يتعودوا علينا وده طبعا من قلة حيائنا والله انا بنقل كلام الاخوات في الاستبيان من غير ما ازود عليه وما عنديش حاجة اكتر من ان انا احط ما بين قوسين بلا تعليق شوفي اللي بيحصل على الماسنجر والشات والايميلات المتبادلة والكلام السيء اللي بيتكتب فين الحياء اخوة واخوات بيعملوا كلام يندى له الجبين على الشات على النت وكلام واختي الكريمه واخي الكريم وشويه شويه اختي الحبيبه واخي الحبيب وشويه بشويه الليله بقت فل ايه ده ده اسمه ايه ده ده اسمه التزام ودين ولا ده اسمه قله حياء النهارده في زمن الفضائيات حدث ولا حرج في مساله اطلاق البصر فين يا اخت وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن النهارده النظر للمشايخ بلا انضباط الكلام عنهم باسلوب لا يناسب الحياء ابدا وده شكله ظريف وده شكله امور وده شكله حلو وده ينفع وده كبير وده صغير وده كذا ايه ده انهي دين ده لا يجوز باي حال من الاحوال انه يبقى فتنه ما هو ده اللي احنا بنقول عليه اطلاق البصر عادي انها تمشي في الشارع ولا تغض بصرها لما بيحصل كلام كتير بالذات بقى اللي تقع في فتن ومثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لها الزواج او تعثرت باي سبب من الاسباب او هي علاقتها بزوجها مش مستقرة فبيحصل الافات دي كلها فين الدين اللي بيزجر فين مراقبة ربنا في السماء احنا كده بقينا عباد اهوائنا وعلى طول احوالنا النفسية هي اللي بتأثر علينا مش ايماننا اللي اتزرع في وجداننا هو ده النهاردة بقى مشكلة من المشاكل اللي قد كده لبس البنات قدام بعضيها انا بسأل هما الاخوات بيقعدوا قدام بعض لابسين ايه يعني بتبقى لابسه الاسدال او ملحفه او كذا ولا بتبقى قاعده ازاي ولا لابسه مثلا جيب واسع ولابسه عليها بلوزه ولا بتاع قالت لا عادي بيلبسوا بنطلونات قدام بعض طب ازاي لبس البنطال الضيق قدام بعضيكوا لما واحده تلبس بنتاكور وبرمودا و jeans stretch ومش عارف ايه قدام بعضيها والله والله من غير كلام حرام لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن والله سورة النور دي السيدة عائشة كانت بتقول المرأة ينبغي اول ما تبلغ المحيض ان تتعلم سورة النور انا عايزك تتعلمي سورة النور ادي واجب عملي هم اربع تربع تحفظيهم مع مدارسة الاحكام الخاصة بيها علشان نطلع احكام المرأة المسلمة من سورة النور الآية اهي ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن هو ده محل الشاهد إن ربنا قال ما تظهريش زينتك قدام النساء العلماء اختلفوا النساء هنا نساء المسلمات ولا النساء يشمل معاها كمان الكافرات الارجح انه الكلام يخص نساء المؤمنات اختلفوا بقى عورة المرأة على المرأة قالوا فيها اقوال بعضهم قال السوأتين القبل والدبر جمهور الفقهاء على ان عورة المرأة امام المرأة من السرة الى الركبة وذكر اخرون ان عورة المرأة امام النساء هي الاطراف وهذا اللي رجحه الشيخ الالباني وهي ان تبدي للنساء والمحارم الاطراف اللي هي الرأس وفيها الشعر يجوز الوجه العنق النحر اللي هو موضع القلادة موضع السلسلة اليد المرفق القدم موضع الخلخال يبقى جزء من القدم جزء من الساق غير كده لا استدلوا بايه بالآية دي قالوا فموضع الزينة مش ربنا قال الزينة ويقصد بها ايه مواضع الزينة لا تبدي ايه لا تبدي مواضع الزينة صح كده ايه هي بقى مواضع الزينة في زينة تبقى مثلا على الركبة ما فيش زينة على الركبة في زينة تبقى في الساق ما فيش زينة في اماكن الا المعتادة سواء هتتحط هتحطي اسورة ولا غويشة هتحطيها في ايديكي ولا على اصابعك هتحطي خاتم ولا هتحطي مثلا سلسلة على عنقك ولا ما شابه من هذه الامور يبقى ده اللي ينفع ينكشف على المرأة ده الكلام اللي رجحه الشيخ الالباني واستدل على ذلك باقوال الصحابة والتابعين الواردة في هذا الباب سيدنا ابن مسعود فسر الاية فقال الطوق السلسلة والقرط و القرط الذي يوضع في الأذن النخعي قال هذا ما كان فوق الذراع وقتاد قال تبدي لهؤلاء الرأس فمحدش من الصحابة والله قال انه ينفع يظهر او يجسد اصلا انت هتقولي ما انا ما بظهرش ماشي ما هو نفس الحكم لما تلبسي بنطلون ضيق لا يجوز هذا لا يتناسب مع حياء المرأة لازم يبقى في اتفاض بحيث ان انت ما تعرفيش يعني لا اللي تشوفك ما تعرفش انت نحيفة ولا سمينة ما تعرفش الحاجات دي خالص لا تجوز انما بقى ان انا اصل هي فطرة النساء وانها تحب انها تظهر انوثتها والكلام ده ده كلام الناس بتاعت الشارع مش الاقت الملتزمة اللي عايزة ترضي ربنا عنها اللي اثرت الستر والحياء ودخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الحياء والستر فده الاصل الشيخ ابن عثيمين فتوته في هذا الباب فتوته على فتوى الجمهور بيقول ان هي عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة بس راح قايل تعقيب مهم قال يا جماعة ماشي النظر حكمه شيء واللبس حكمه شيء بيقول اما النظر فقد علم حكمه انه لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة ما ينفعش تبص على هذا الموضع من السرة الى الركبة خدوها قياسا على عورة الرجل طيب انما في اللباس قال لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر إلا العورة ما ينفعش أنها تلبس مثلا قدام النساء عادي أنها تلبس وتداري عورتها من السرة إلى الركبة فقط فبيقول فلا أظن أحدا يبيح للمرأة أن تخرج إلى النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها ونحو هذا هذا لا يجوز بحال واستدل بكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 146 في تفسير الكاسيات العاريات ان هي التي تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها او هو ده محل الشاهد اهو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها فهذا باي حال من الاحوال لا يجوز يبقى ما ينفعش ما ينفعش انها تلبس اللبس ده انما في فرق ما بين حتى وهو بيقول ان العورة من هنا الى هنا البس اللبس شيء اخر يبقى المفروض انها لا تكشف الا ما يظهر امام محارمها اللي تقعد بيه قدام والدها مش تقولوا بقى احنا بنات في بعضينا واخوات عادي لا يجوز بحال مثل ذلك وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قلة حياء برضو من الصور اللي بتحصل وبالذات في بعض البيئات الارستقراطية حمامات الساونا عادي بقى هي رايحة تعمل جيم وعايزة تخسس نفسها شوية وعشان تبقى رشيقة وعشان كذا فما بتنضبطش في هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها والحديث مروي في المعنى ده بالظبط لما نساء من الشام من أهل حمص جم إلى السيدة أم سلمة فقالت أنتن من أهل حمص قالوا نعم قالت من أصحاب الحمامات قلنا وهل بها من بأس قلت لهم انتوا اللي عندكم ناس بيروحوا الحمامات زي حمامات الساونا بتاعتنا دلوقتي دي قالوا لها وهي فيها حاجة قالت لهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان اهو الراجل يخش بايه يدخل وهو ساتر لعورته طب بصوا بقى علشان الكلام ده برضو يخاطب به الرجال والازواج اللي بيسمح لمراته انها تروح اماكن من هذه الاماكن وبقى عادي خالص الاخت فين رايحه النادي عشان تعمل جيم وهي في مشكله وتجسدي عورتك قدام النساء هي يعني فيها قوي عادي وهتقعد لابسه ايه اللي هتقعد تلعب على عجله ولا هتقعد تعمل كذا دي لن تنكشف عورتها امام الناس لا ما هي لابسه شيء مستور بس مجسد لا يجوز بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان الازواج يسمعوا كمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام ما يبقاش مؤمن بالله ولا مؤمن باليوم الاخر اللي يسمح لزوجته انها تبقى ترتاد هذه الاماكن فيشترك معها في الوزر انا من خوفي عليكم ومن شفقتي بيكم والله بقول الكلام وإن كان يحمل بعض الشدة بس حرام بقى كفاية كده تهاون ولعب بدين ربنا خلينا نلتزم بجد خلينا ما نقعدش ننمق الالفاظ ونسكت عن حاجات علشان ما حدش يطلع يقول ده تشدد وده غلو وانتوا كهربتلنا حياتنا وانتوا هتطهقونا في عيشتنا ده الدين هذا الدين هذا قول سيد المرسلين وعليك يا أمة الله يا من تحبين أن تكوني بحق في ركاب الصالحين عليك بالامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى النهاردة من صور قلة الحياء كشف العورات أمام الأطباء وابقى انا بستغرب والله وابقى اجن لما الاقي الاخ بيتكلم معايا ويقول لي اصل احنا امبارح كنا عند الدكتور فاقول له ايوه الدكتوره يقول لي لا كنا عند الدكتور فرحان قوي يعني فرحان قوي بالخيبة اللي ما بعدها خيبة ان انت مودي مراتك عند دكتور الاسنان عشان مراتك تتكشف عليه ولا المصيبة السوداء اللي يقول انا اتولدت في مستشفى كده على ايد اعظم الدكاترة لا حول ولا قوة الا بالله ده يبقى اسمه ايه اللي النهاردة عورة زوجته المغلظة تنكشف على هذا احنا بعض مشايخنا كان بيقول طبيب النساء اقسم بالله فتوى احد مشايخنا باللفظ كده اسوأ واشد نجاسة من عامل المجاري والله كان بيقولها كده يقول على الاقل عامل المجاري يتنظف في اخر النهار ونجاسته ظاهرة نجاسته حسية اما طبيب النساء فنجاسته معنوية فلا يصح باي حال من الاحوال لو واللي يزيد ويغطي بقى انه هي جايه هو يا زوجها بعدين ندهوا عليها الكشف تخش هي وهو قاعد بره ايه ده طبعا عندنا بقى من مظاهر قله الحياء سلوكيات غريبة جدا في الشارع المفروض ان انت لابسه نقاب ونقاب اسود ولا لون غامق علشان ما تلفتيش النظر فلما النهارده الاخوات تلاقيهم واقفين واقفين مثلا في مكان كده بشكل ملفت جدا واللي تقبل اختها واهلا وازيك يا حبيبتي وعامله ايه يا حياتي وبتاع وصوتها عالي قدام الناس لما النهارده لما واحده تبقى معاها سياره وحد مثلا يكسر عليها ولا حاجه وتلاقيها بقى تعلي صوتها وتقول له تديهم له يعني ده يبقى اسمه ايه تعالي شوف اللي بيحصل في الافراح وانت ادرى النهارده التصوير وتبقى منتقبه ومتصوره وعادي بقى اصل مش هنعرف نعمل كنترول في الموضوع خالص وهنعمل ايه والله وفلانه اتصورت واهلا وسهلا لما زوجتي انا عن نفسي محرم على مراتي انها تخش الافراح من ساعة ما الموضوع بيبقى كده ما هي فلانة بتصور وفي لحظة في أي غفلة ولا بتاع وبعد كده أبص ألاقي حد على تليفونه صورة مراتي أهلا وسهلا ده إيه ده بقى؟ ده ما بيحصلش ما بيحصلش الكلام ده مرة رحنا عقد وقالوا لازم وتيجي وتعمل والأخوات شغالين ما شاء الله والصوت قد كده واديها إيه ده؟ يعني لازم يبقى في مراعاة ان القاعة اللي هتبقى فيها الفرح تبقى مفصولة وصوت الاخوات ما يطلعش علشان خاطر اه اعملوا زي ما انتوا عايزين وافرحوا واتبسطوا وده من هدي الاسلام لكن ما ينفعش انه الصوت يبقى عالي ومنخفض ويلا يا اخوات نعمل مش عارفه ايه وانا قاعدين نسمع كلام ما ينفعش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح هذا كله ان دل على شيء فانما يدل على خلل عظيم في أخلاق المسلمات والملتزمات في هذا الوقت يا أختاه ألا تستحي ألا تستحي من معاصيك ومن جناياتك وذنوبك ألا تستحي من تقصيرك وتفريطك وأنت تعلمين أن الله رب العالمين ناظر إليك مطلع عليك أنت مش عارفة أن اسمه الشهيد؟ يعني ربنا شاهد على كل تصرفاتك دي رقيب يرقب كل أفعالك عليم يعلم سرك وعلانيتك سميع يسمع دبيب قلبك قبل كلماتك بصير يراك حيث لا يراك الناس محيط أحاط بكل شيء علما حفيظ الحفظ منه ولا تقولي أن ذلك كان من قبل نفسك وإنما الحافظ أعرض عنك ربنا حفظه لما اترفع عنك وقعنا في هذه البليات يا أختاه ألا تستحي من هيبة الله وإجلالا له ألا تستحي وأنت تعلمين أنه أقرب إليك من حبل الوريد وربنا قريب منك قوي يعني قربه ده ما يحركش حاجة في قلبك إنك تعظميه ورصيد حبه في قلبك يمنعك إنك تقعي في أي شيء يخدش إيمانك وحيائك ألا تستحين وهو يكرمك ويتفضل عليك ويحسن إليك ليل نهار فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسني كما أحسن الله إليك وفي المقابل أنت عارفة كويس قوي وكلنا عارفين سوء أحوالنا وحقارة أنفسنا إزاي تبقي حيية إزاي تتخلقي بهذا الخلق الحسن هديكي واجب من عشر نقاط أول شيء حتى تكوني حيية عليك الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى دي كلها قرارات وانت قاعدة دلوقتي ما ينفعش تقعدي بعد كده قدام أخت ببنطلون ما ينفعش تعلي صوتك على زوجك ولا تعلي صوتك على والدك طب وبعدين يعني لما تسلبي الإيمان شيئا فشيئا سفيان الثوري على فراش الموت يقولوا له انت خايف ليه انت كنت عامل ذنب ولا حاجة خايف منه قال لا ان كانت على الذنوب فان شاء الله لها رب عفو غفور لكن اخاف ان اسلب الايمان انا خايف من اعلى من كده هي مسألة ذنب مسألة ان انا ممكن اقبض على غير الإسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيبقى خايفة يبقى أول شيء أول قرار الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأفعال والأقوال الكلام الفاحش والبذيء والتصرفات غير المسؤولة كل ده نمسك عنه ويبقى نيتنا ايه مراغمة الشيطان اللي بيزين لنا الأفعال دي ويغرينا بها فيخنس ويخزى ويبقى مش مستحوذ علينا أول شيء لازم قرارات شجاعة بإن احنا نبطل هذه التصرفات شوفي القرآن لما يتكلم عن أمور مثلا العلاقة الزوجية يكني يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض كلام في غاية الجمال من قبل أن تمسوهن ما يجيش بألفاظ صريحة هو ده الأدب وهو ده التهذيب المفترض يكون عليه الحال إنما في معاملة حتى الأخوات مع بعض الأزواج ممكن عادي خالص تكلمه كده يعني وتبتدي بقى يعني تاخد عليه بزيادة قوي يعني خلاص ما بقاش هو ما ينفعش يتدلع كده يعني مهما كان اه زوجك وكل حاجة بس في مقدار من الاحترام انا قلتش الاحترام معناها ان انت هتكلميه يعني بطريقة ناشفة ولا جافة مش قصدي بس قصدي في حاجة اسمها احترام في جانب من الاحترام ما بقاش على طول كده يعني ملطشة يعني ما ينفعش هما كده كده بيتلطشوا بس يلا خير الله المستعان لا لا المفروض احنا عندنا كده اه ليه ليه ما يبقاش في عبارات مهذبه موجوده الاولاد ينشأوا ان انت بتكلمي قدام الاولاد بالذات بتوقير للاب وكلام حسن الولد يطلع عارف يعني ايه رجل عارف يعني ايه اب ويعرف يعني ايه ام انما من الاول خالص وهي بقى بص انت مش عارف ايه وكلام يعني ما ينفعش الولد هيطلع اكيد يعني كل سنه وانت طيبه يعني فلازم نراعي هذه الامور اتنين عايزين نطالع اشياء فيها كلام عن فضائل الحياة ودايما نسمع في الموضوع ده فانا هرشح لكم كلام عملي هتاخده خلال هذا الاسبوع ادي تاني واجب الواجب الاولاني كان سورة النور حفظ ربع ادي حاجة وهنتكلم في تدبر الايات هتاخده كتاب فقه الحياة لشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم كتاب فقه الحياة له كتاب صغير في حدود ال 130 صفحة فلو قسمناه علشان انا عارف الحجج هقسمناه على اسبوعين برضه يعني كل يوم تقري 10 صفحات 10 صفحات ما ياخدوش معاكي نص ساعة علشان خاطر الخص بقى واكتب علشان نقرا عن فضائل الحياة ونفهم مسائل في فقه الحياة ونتعلم ازاي بجد نتخلق بهذا الخلق الحسن ثالث حاجة زودي الرصيد قوي ايمانك وعقيدتك في قلبك لان الحياء ثمرة الايمان لما ايمانك هيزيد يبقى انت حيائك هيزيد هتلاقي نفسك مش قادرة تقولي الكلمة دي في حاجة كده قبضة صدر بتجيلك ما ينفعش تقولي الكلام ده بقى عيب بقى كان زمان الكلام ده ما ينفعش الواحدة تنطق بالالفاظ دي احنا خلاص بقى احنا دلوقتي التزمنا بجد زودي رصيدك زيادة الرصيد دايما تبقى ايه زودي جرعة العبادة عندك يعني سواء بقى كانت أورادك تزيد وردك في القرآن يزيد أذكارك صيامك قيامك دعائك كل الحاجات دي لما هتقوي إيمانك أكتر هيكون ده سبب في إن حيائك يكون ثمرة لهذا الإيمان رابع حاجة تفكري في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة زي معلمتك حاتم الأصم كان يقول تعاهد نفسك في ثلاث إذا عملت فاذكر نظر الله إليك لما تعملي حاجة افتكر ان ربنا شايفك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك ولما تتكلمي افتكر ان ربنا يسمعك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك اعرف ان ربنا مطلع على اللي جواك فلو انت راقبت ربنا سبحانه وتعالى في كل هذا حال السكوت وحال الكلام وحال العمل وشهدت الأسماء اللي احنا قلناها الشهيد الرقيب العليم السميع الحفيظ المحيط البصير سبع أسماء تاخدي اسم كل يومين وان شاء الله انا انا واثق ان انتوا هتبقوا عند حسن الظن وان انتوا هتعملوا ده واكتر منه ان شاء الله ده حسن ظن فيكم خامس حاجة تؤدي إلى تخلقك بهذا الخلق الحسن المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قيل إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته يبقى القيام والمحافظة على الفريضة بالطبيعة الحال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تخلي الإنسان يعصم عن التصرفات دي والسلوكيات دي وهذا يؤدي به إلى الحياء بحق سادس حاجة إلزام الصدق احنا قلنا بصي في خطوط حمراء ما ينفعش تتعاملي مع ربنا أبدا بأي حال من الأحوال بنوع من الغش لأدنى شيء ما ينفعش خليكي غلبانه وصريحه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي انما هتبتدي تقولي اصل وجرى وانا ما كنتش وما كنتش عايزه و... وتبتدي تبرري الامور او آه، توهمي نفسك باشياء مش موجوده اصلا الا الكذب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فاذا صدقت الله صدقك الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر يهدي الى الطاعه والحياء من جمله البر يبقى أنت لو صدقت الله هيؤدي بك إلى الحياء إن شاء الله تعالى سابع حاجة حاولي تتكلفي الحياء آه أصل هو من الأخلاق المكتسبة تغض صوتها بشكل معين ما ترفعش صوتها تطخن شوية صوتها في الكلام في التليفون يعني في تكلف لكن شوية بشوية لغاية ما يبقى سجية بالنسبة لك ويبقى هذا الخلق تتخلقي به تامن حاجة مخالطة الصالحين سيبك بقى من الناس اللي انت كنت وسطيهم وتعلي صوتك وتتكلمي وازيك وعاملة ايه وتقولي في خوض الناس وتغتابي وتقعي في اعراض وتعملي كذا وهي ساكتة وتقول لك هل من مزيد لا احنا عايزين بقى صحبة صالحة رؤيتهم والسماع منهم يمدك بالحياء قال بعضهم احيي حياءك بمجالسة من يستحيا منه لما تقعدي مع واحده كده وتقولي ما شاء الله عليها في الخلق ما شاء الله عليها في الحياء تتكسفي انت يعني لن يسبقني الى الله احد طب وهي تفوز ليه باعظم المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى لانها تخلقت بخلق حسن وانت ما حصلتيش المعنى ده تاسعا طالعي واستحضري حياء المثل العليا وعلى راسها حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفي كده الكتب وشوفي حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحياء الصحابة وحياء السلف بشكل أو بآخر حتى تقتدي بهم آخر حاجة عليك باعتزال البيئة الفاسدة ابعدي عن البيئة الموبوءة التي تعينك على الوقوع في بعض التصرفات السيئة عارفة طبعا قصة حديث قاتل المئة لما العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فحققي المعاني دي وجبنا اتفقنا عليه الثلاث حاجات حفظ سورة النور واستخراج المعاني والأحكام والآداب الخاصة بالمرأة المسلمة منها اتنين محتاجين انك تطلعي هذا الكتاب كتاب فقه الحياء وقلنا مطالعة السبع اسماء اللي اتفقنا عليها لو تيسر بالنسبة اليكن ذلك أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم